الأمة قد رفعوا ميزان الحق وما جروا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا بحضراتكم في هذا اللقاء الجديد من لقاءات هذه السلسلة المباركة أعلام الأمة آه النهاردة إن شاء الله أنا هقدم لحضراتكم مفاجأة ومفاجأة هتعجبكم جدا آه لأن أنا أول مرة في أعلام الأمة يعني آه آخد حياة شاب آه وشاب ليه أنا متعمد آه، النهاردة آه، أجيب لحضراتكم شاب آه، مشهور ومعروف في الإذاعة والتلفزيون المصري وقارئ في مصر والوطن العربي والإسلامي وسافر الكثير من الدول العالم على الرغم آه، ان هو لم يتجاوز بفضل الله تبارك وتعالى آه، 33 سنة الا انه ربنا آه، سبحانه وتعالى آه، جعل في وجهه آه، القبول وفي عمله القبول وفي قوله آه، القبول آه، انا متعمد آه، اجيب آه، شاب من آه، القراء ليه آه، احنا كنا بنتناول الكبار بس يعني لحد الحلقة دي احنا كنا بنتناول الكبار بس آه، لكن النهاردة آه، حبيت اعمل المفاجأة ديت لحضراتكم آه، ليه بقى علشان ابين لهذا الشعب وابين لهذه الامة آه، ان آه، عندنا آه، شباب ناضج آه، شاغل نفسه آه، بدينه آه، شاغل نفسه آه، بقرآنه شاغل نفسه بعبادته وبعيد كل ال- البعد عن المهاترات آه، اللي آه، بتحصل آه، يعني في آه، زي ال- ال- ال- الشاب اللي معانا وانا آه، عايز كده اخر ال- الاسم بتاعه آه، متعمدا عشان تقعدوا تقولوا يا ترى مين اللي مع محمد السجين النهارده اللي بيحبه قوي ده واللي انتوا بتحبوه لما تشوفوه ان شاء الله باذن الله الكثير آه، منكم آه، عار- عارفه كويس جدا آه، لكن آه، انا بحب اثبت دايما آه، ان مصر بخير وانه كل اللي بيحصل على آه، بعض القنوات ال- القنوات غير الدينيه آه، بمعنى اصح آه، وبعض ال- القنوات الحقيقه اللي احنا عارفين آه، اهداف هذه القنوات كويس آه، وعارفين مين اللي وراها برضو كويس وعارفين مين اللي بيقولوا فيها كويس عارفين اهداف آه، ان ديت اهداف آه، اثاره للفتنه واثاره للاضطراب في البلد ويسالونك عن يوم آه، 30 يونيو آه، قل هو يوم عادي جدا آه، في تاريخ مصر الناس هتصبح الصبح ان شاء الله يعني هذا رايي باذن الله تعالى هتصبح الصبح تروح اعمالها المدرس هيروح لمدرسته الطبيب هيروح للمستشفى بتاعته الطيار هيطير بالطياره بتاعته مطار القاهره الدولي هيشتغل كل الدنيا هتشتغل آه، آه، في يوم عادي احنا هنشتغل يوم عادي جدا جدا جدا آه، ربنا يبارك في الجيش بتاعنا وربنا يبارك في قواتنا المسلحة وربنا يبارك في آه، ضباط وجنود آه، الداخلية إن شاء الله بإذن الله الأمور هتبقى آه، زي الفل وأنا يعني آه، قلبي آه، مطمئن كثيرا آه، ليه؟ لأنه البعض بيحاول إن هو يفرقنا يعني يخلينا قسمين آه، قسم اه آه، دول متدينين ودول مش متدينين لا انا انا بقول لحضراتكم بقى لا الشعب المصري كله شعب عنده التدين وسيادتك او سيادتك يا استاذه آه، يلي بتشعلي نار آه، الفتنه كل يوم آه، و- آه، وانت يا استاذ يلي بتشعل آه، نار الفتنه كل يوم لا الشعب المصري لو انت قاري بقى في تاريخ الشعب المصري هتلاقي انه من سمات الشعب المصري اي مثقف يعرف الكلام ده من سمات الشعب المصري من زمان حتى من قبل الاسلام حاجه اسمها ايه حب التدين دي سمه من سمات الشعب المصري فانت عايز تفرق الشعب المصري وتقول ده دول اسلاميين ومتدينين وضدنا لا الاسلامي ضدك ولا انت ضد الاسلامي انت اسلامي برضه ما انت مسلم هو انت هتنسلخ عن دينك يا اخي مش ممكن يعني يعني اذا كنت عايز تخرج عن دينك فانت حر لكم دينكم ولا دين يعني انت حر وانت لا تهاجم برضه بس في نفس الوقت ما تمسكش السيف للناس وتعمل زي الاستاذه الفاضله اللي طلعت في احدى القنوات الفضائيه و- وبتشخط فينا بتقول لها اخرجوا يلا اطلعوا روحوا يلا تظاهروا يلا روحوا اعتصموا ايه يا استاذه هو ده اعلام والله العظيم لو في قانون مطبق لا يطبق عليك حاجة مهمة جدا جدا اسمها التحريض لو في قانون مطبق انما احنا عايزين ان شاء الله باذن الله ناخد الامور كده بسلام ما تخافوش انا بقول الكلمتين دول لسبب يعني انه كتير من ابنائي وبناتي واخواني واخواتي بيدخلوا عليا في الفيسبوك وبيسالوني يا استاذ محمد ايه 30 ما فيش 30 ولا حاجه خلي يعني كده خليك مع الله سبحانه وتعالى وخلي قلبك يطمئن بذكر الله تبارك وتعالى زي ما انا دايما بقول لكم الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب طمن قلبك كده دايما بالقرآن طمن قلبك بالذكر طمن قلبك بالدعاء لهذا البلد أن ينصر اللهم إنا نعوذ بك من حقد كل حاقد وحسد كل حاسد وشماتة كل شامت وعداوة كل عدو ومكر كل ماكر وغدر كل غادر اللهم ارفعنا ولا تضعنا وأكرمنا ولا تهنا واسترنا ولا تفضحنا اللهم يا رب ارفع قدر هذا البلد اجعله بلدا آمنا سالما معافا من كل سوء آه زي ما قلت لحضراتكم آه في البداية آه معايا كده شاب من شباب القراء المجيدين اللي أنا بحبهم وانتوا بتحبوهم برضه واللي ربنا سبحانه وتعالى اداله كده قبول في فترة قصيرة جدا منذ التحاقه بالإذاعة والتلفزيون المصري وربنا حقق له الانتشار في كل مكان هو يعني حبيبي الغالي وحبيبكم فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني يا أهلا وسهلا أهلا بك يا أستاذ محمد ما شاء الله لا قوة إلا بالله نور على نور ما شاء الله الحمد لله ربنا يزيدك نور في وجهك وفي آمين. قلبك يا رب آمين يا رب وده نور القرآن شيخ طه طبعا الحمد لله الحمد لله آه فضيلة الشيخ طه من الفيوم تيال مش كده اه من الفيوم النعماني بقى ده انتوا قبيلة كبيرة قبيلة عربية كبيرة لا هو النعماني ده يعني اسم الشهرة ولكن أنا اسمي طه محمد نعمان آه.
حسين هو ال ال هي في في اه انتماء لقبيله وكل حاجه بس هي النعماني ده اسم شهره يعني من, نعم.
من وقت ما بدات قراءه فواحد تخير موضوع كلمه النعماني فخلاص طلعت بقى حلوه حلوه آه. جميله جميله ما شاء الله عليك لا سهله يعني كده طه النعماني يعني ما شاء الله عليك الحمد لله يعني.
شيخ طه حفظت القران وانت عندك كام سنه كده انا بفضل الله ختمت القرآن وانا سن تسع سنوات بسم الله ما شاء الله ده ذكاء طبعا الوالد كان السبب ولا الوالدة ولا نعم مين هو الوالد هو اللي حفظني مم. كان والدي رحمة الله عليه الحاج محمد نعمان مأذون قلهانة اقصى فيوم وهو يعني بفضل الله يعني تعب معايا في تحفيظ القرآن يعني هو اللي حفظك ولا رحت كتاب لا أنا حفظت على يده هو على يده هو كان حافظ القرآن بقى. الحمد لله أنا. ما شاء الله حفظت على يده وبعد كده التح... أنا كنت في الأزهر والتحقت بمعهد القراءات برضو الحمد لله يعني في الفيوم ولا في القاهرة في الفيوم اه
في الفيوم الحمد لله مع القراءات ودرست نعم. قراءات نعم. نعم.
يعني مش مش حفظ بس يعني لا الحمد لله يعني درست آه. القراء... القراءات خدت يعني اجازه التجويد وعاليه القراءات وتخصص القراءات و...
ان شاء يعني الله ان شاء الله ربنا يكرمنا باذن الله في الله جامعه القران الكريم ان شاء الله بقى ان شاء الله يعني ملتحق بجامعه القران الكريم لا لسه بصراحه يعني انا جاي موضوع بقى الاذاعه والتلفزيون ايه مم. زي ما يعني عطلني شويه يعني مش عطلني انا انشغلت بيه شويه ان ده برضه مجال كويس يعني الحمد لله يعني انا فخور بيك والله الله فخور بيك جدا الله جدا ما شاء الله عليك محمد. وكلنا يعني فخورين بيك وبنحبك الحمد لله الحمد لله يعني. آه هندردش ان شاء الله نتكلم آه لكن انا عايز اسمع ونسمع الناس التلاوه الجميله كده آه من فضيله القارئ الشيخ طه النعماني اتفضل يا حبيبي توفيق يا رب ان شاء الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله
الله الله تعالى إن شاء الله إن شاء الله
إنما أمرهم إلى الله
شاء الله
من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون الله لست عليه الشيطان
قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا
الله الله الله الله ما شاء الله
ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له صلى على النبي ان شاء الله الله يفتح عليك ان شاء الله
لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين الله الله الله ان شاء الله
قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم الله الله حنيفا ان شاء الله عليك ان شاء الله عليك
دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين نعم
دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين الله الله تاني دي الشيطان تاني دي حلوه وجميله ان شاء الله
قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين الله الله الله الله
لا شريك له
سبحانه وتعالى
لا شريك له قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له الله الله الله الله الله يمتعك بالصحة والعافية يا رب إن شاء الله
لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين الله الله إن شاء الله
قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء الله الله لا إله إلا الله
وهو رب كل شيء
سبحانه وتعالى
وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها
نعم
ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون الله
وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم الله الله إن شاء الله
إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم صدق الله العظيم الله الله الله يفتح عليك شطان الله يبارك.
ايه الجمال ده الحمد لله.
توفيق من الله والله ما شاء الله انت موفق ومقبول ما شاء الله الحمد لله، عليك الحمد لله اتفضل.
يعني بنقول زادك الله قبولا امين امين ما شاء الله وزادك الله أدبا بالقرآن امين يا رب جمعنا آه، مولانا آه، طبعا بعد ما بتقول حضرتك ختمت القرآن في تسع سنوات والتحقت بمعهد القراءات في الفيوم مش كده آه، شيخ طه يعني آه، في حد خد بإيدك يعني ال- موهبة شيخ طه ديت أكيد كانت باينة من الصغر الموهبة بتبان على طول فيا ترى في حد كده حس بيك وانت كده بس بعد الاتصال ان شاء الله باذن الله ان شاء الله حبايبك بقى يكلموك دلوقتي الاستاذ محمد من الفيوم السلام عليكم من الدقهليه استاذ محمد من الدقهليه السلام السلام عليكم عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته معاك الشيخ احمد شعبان اه الشيخ احمد اهلا وسهلا ازيك يا استاذ محمد الله يبارك فيك يا شيخ منور احمد والله انت اللي كنت منورنا امبارح ما الله شاء الله يسترك ومنور الضيف الكريم الاخ الفاضل الشيخ طه الله يبارك انت فيك يا بتحب أحمد.
الشيخ طه انا عارف آه، ده اخويا انا بحب اهل القران والله يا استاذ محمد كلهم اخواتي وربنا يزيدهم رفعه يا رب ربنا يبارك فيك يا عم الشيخ احمد والشيخ الشيخ طبعا بالنسبة لي أخ فاضل غالي الله يعزك يا رب الحمد وربنا لله يرفعه ويرفع أهل القرآن جميعا يا رب جمعا يا يا رب رب.
جمعا يا آه وبعدين ربنا يجعله في ميزان حسناتك يا أستاذ محمد بخدمتك لأهل رب القرآن نعم اللهم امين اللهم و...
امين ويبارك ويديه الصحة للدكتور محمد حسان وأخونا الشيخ محمود الفاضل وربنا يج- يجزيهم خير عن أهل القرآن وأهل العلم يا رب آمين.
يا رب يا رب يا رب.
ومنور يا شيخ طه الله يبارك فيك يا عم الشيخ احمد ربنا الله يكرمك أي والله يبارك ربنا يوفقك يا رب امين يا الله رب يخليك جمعا يا يا رب.
رب إن شاء وربنا الله.
يوفقكم يا رب ويجعلكم في خدمة القرآن على طول يعني جمعا يا يا رب رب.
منور يا عم بارك الله الشيخ احمد اتفضل يا والله.
سيدي.
ربنا يكرمك اتفضل الله يخليك الشيخ طه برضه الشيخ احمد كان بيقول لي قبل اللقاء ان انا آه، يعني انا والشيخ احمد بنحب القراء كلهم الحمد لله والقراء يعني اسيادنا جميعا طبعا الحمد لله الاستاذ احمد من طنطا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا أستاذ محمد الله يخليك ويسلمك والله أخوك أحمد أبو الليل من الخناوي مركز طنطا اه اهلا اهلا وسهلا احنا على الفيسبوك مع بعض ربنا يبارك فيك يا باشا الله أهلا.
يدي حضرتك الصحة اهلا والعافية.
بيك اهلا بيك يا استاذ احمد اهلا وسهلا والله العظيم أنت ممتعنا يا شيخ محمد والله ربنا يبارك في حضرتك الله يخليك والشيخ طه النعماني ربنا يزيدك نعم يا شيخ طه الله يا رب.
ويزيدك يكرمك يا الصحة شيخ يا رب الله يبارك وي- فيك ويبارك في صوتك وبنفسي أسمع آه، سورة قاف يا شيخ بالله عليك إن- سمعها إن- لنا في الحلقة دي بإذن الله يا رب.
الله.
يا رب ربنا يا يبارك رب في حضرتك يا مولانا وانت يعني مش عارف اقول ايه والله العظيم يا شيخ طه ربنا يبارك في حضرتك وانت نورت اذاعه القران الكريم وكل الاذاعات الله يبارك ربنا يبارك في فيك.
حضرتك يا شيخ الله طه يخليك ربنا يديك يا الصحه أستاذ. الله شكرا يخليك.
لك يا أستاذ. شكرا لك يا أستاذ.
الله تحت امرك الحاجه سناء السلام عليكم حاجه سناء ايوه السلام عليكم, عليكم السلام ورحمه الله وبركاته عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا يا حاجه حياكم الله الله يكرمك يا حاجة.
وطيب الله مجلسكم وحيا الله فضيلة الشيخ طه النعماني وجعله اسما على مسمى يا رب ما أسعده بما يحمله من كتاب الله وحيا الله أهل القرآن وحملة الفرقان وحسن البيان وجعلهم أعلام ومن أعظم الأعلام بما يحملون من كتاب الرحمن حدودا وحروفا وأركان في كل مكان وزمان وجعلهم من عباد الرحمن في الفردوس الأعلى مع النبي العثمان في أعالي الجنان وألبسهم وزويهم ومحبين و- و- وألبسهم ووالديهم أجمل التيجان يا رب ورزقهم رؤية الرحمن برحمته لا بعمل الإنسان والحمد لله على نعمة الإسلام دين الحق والعدل لكل زمان
شكرا يا حاجة بارك الله فيكي ال- معانا حبيبك الش- القراء بقى كلهم هيكلموك النهارده ان شاء الله انت حبيب الكل طبعا ان شاء الله الحمد لله آه، حبيبك الشيخ سعيد ح- حماده معانا اه اهلا يا عم الشيخ القارئ الشيخ سعيد.
سعيد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا شيخ سعيد بارك الله فيك يا استاذ محمد الله يخليك يا وجزاك حبيبي.
الله خيرا في ال القران الله يصلح حالك ربنا يوفقك يا رب للخير دايما يا رب وما شاء الله عليك يا استاذ محمد ما شاء الله عليك جايب لنا يعني راجل محترم عم الشيخ طه الله يكرمك طبعا، يا عم طبعا.
الشيخ ازيك يا سعيد.
مولانا؟
الله يبارك فيك يا عم الشيخ سعيد منور يا عم الشيخ طه والله انت ربنا راجل يبارك خلوق فيك.
ومتواضع ربنا يبارك والله فيك. آه، اهل الدقهليه ما شاء الله ال- ال- ما شاء الله القراء بتحبوك.
كلهم بقى النهاردة.
الدنيا كلها بتحبك الحمد لله الحمد ربنا لله يبارك فيك ويكرمك يا عم الشيخ الله طه.
يبارك فيك يا عم ربنا الشيخ يصلح سعيد.
حالك يا رب جمعا ان شاء الله يا ما رب شاء الله عليك يا استاذ محمد الله يخليك يا حبيبي نفع الله وبارك بك يا صاحب يا الوجه رب.
المشرق الحمد المنير لله الحمد نسال لله الله ان يحشرك مع اهل القران يا رب اللهم امين اللهم الله يبارك امين فيك يا استاذ محمد بارك الله منور فيك.
يا عم الشيخ طه الله يبارك شكراً.
فيك يا عم الشيخ سعيد الله ربنا يكرمك يكرمك ويبارك فيك.
ربنا يكرمك ونلقاك على خير ان شاء الله يا رب جزاكم الله خيرا الله يخليك شيخ سعيد بارك الله فيك بارك الله فيك الاستاذ احمد من بني سويف السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اهلا وسهلا
ازيك يا أستاذ محمد؟
الله يخليك ويسلمك اهلا بيك يا استاذ احمد الله يخليك يا اهلا وسهلا آه، كلمني بس حضرتك من التليفون بلاش التلفزيون عشان الرساله توصل بتاعتك يعني من عند حضرتك.
اه اطفي التلفزيون خالص
أنا أنا بحييك يا شيخ يا أستاذ محمد وبحيي ضيوفك.
الله يكرمك الله يخليك شيخ طه النعماني معانا النهارده منور الشاشة يا عم الشيخ طه.
الله يبارك فيك يا استاذ احمد الله يكرمك منور الدنيا والله.
ربنا يبارك فيك أنت حبيبي والله يا شيخ طه.
حبيبنا ربنا يوفقنا كلنا بالايمان الله يكرمك يا استاذ شاء احمد الله.
ربنا يبارك فيك الله يبارك فيك.
الله الله يسلمك.
يحفظك.
استاذ احمد منين من بني سويف من الفشن بني سويف.
اهلا وسهلا بيك اهلا أهلا بيك وسهلا. آه، اتصال اخر السلام عليكم الاخت ام محمد من اكتوبر السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا محمد شكر وتقدير واحترام لكل علمائنا قناة الرحمة والله أنا فخورة بالإعلام الإسلامي ربنا يبارك فيكم جميعا آمين.
والله اللهم العظيم فخورة وأأمن على أولادي وأهلي إن هم بيتفرجوا على القنوات الدينية الجميلة المؤدبة المهذبة وفي مقدمتها قناة الرحمة فشكر وتقدير واحترام لكل علمائنا ربنا يبارك فيهم يا رب ويحفظهم ويحمي مصر من الفتن ما ظهر منها وما آمين.
بطن يا رب.
وشكر وتقدير لاخي الفاضل الدكتور- الاستاذ محمد السجيني ربنا يبارك فيك يا اخي الله يكرمك.
الفاضل الله وعلى يكرمك.
المقدمه الجميله في حب مصر وثقتك بالله سبحانه وتعالى ثم ثقتك بهذا الشعب الكريم و- وضيفنا الكريم الصوت الجميل ربنا يبارك فيه الشيخ الله طه يكرمك. الله والله يكرمك.
يعني سبحان الله صوت جميل جدا جدا ربنا يبارك فيه يا رب ويحفظه و- والايه والله يعني مست قلوبنا فعلا سبحان الله وهو بيقول كل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله فعلا احنا عايزين يكون عندنا العقيده دي وما ييأس ابدا لان اللي ييأس من من- ما يبقاش مسلم لا ييأس من رحمه الله الا القوم الكافرين واحنا مؤمنين بالله سبحانه الحمد وتعالى لله، الحمد لله.
بنعمل كل الاسباب وتوكلنا على الله سبحانه وتعالى وربنا يبارك فيكم وعايزه كل اخواتي واخواتي ما ينسوش الدعاء لمصر في كل لحظه وفي كل صحيح.
شيء يا رب، يا رب.
والسلام عليكم ورحمه الله عليكم وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته شكرا جزيلا بارك الله فيك يا أم محمد آه، فمولانا قبل الاتصالات الجميلة على فكرة احنا لو دخلناك اتصالات مش هتتكلم ولا هتقرا ولا حاجة خالص الناس كلها بتحبك الحمد ما شاء لله، الله بفضل الله، الحمد الله لله.
يخليك الله يخليك آه، طيب ناخد حبيبك برضو قارئ الشيخ ابراهيم السلمي اه مولانا آه، شيخنا يعني شيخنا يعني وأستاذنا آه، يعني طبعاً.
الحبايب كلهم معاك الحمد يا لله، عم.
الحمد شيخ لله.
ابراهيم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله اهلا اهلا وسهلا ازي حضرتك يا استاذ محمد ربنا يبارك فيك يا مولانا كل سنة وحضرتك طيب كل سنه وحضرتك طيب الله يخليك والشيخ طه منور ومشرف الله يبارك فيك أهو يا معاك أهو، أستاذ كلمه إبراهيم، بقى.
ربنا يكرمك يا انت اللي مشرفنا و... وساعدنا بسماع صوتك والله النهارده انت وحشنا يا حبيبي منور والله ربنا يكرمك يا عم الشيخ ابراهيم استاذنا وشيخنا لا الله عفوا يا يبارك حبيبي انت استاذنا فيك. العفو يا مولانا انت ربنا استاذنا يبارك وحبيبنا فيك واخونا الفاضل ربنا يبارك فيك يا عم الشيخ ابراهيم يا حبيبي، وأنا- والله ونشوفك وحشنا.
بخير يا رب دايما الناس معانا كل خير يا رب الله يخليك يا استاذ محمد ال- ال- عم الشيخ طه اخ فاضل وانا التقيت به يعني يعني من الخلق ال- الجميل خلقه و وراجل محترم ويعرف الحمد لله.
اخوانه الحمد لله فانا في كان في يوم آه، بقرا ج- في بلد جنبنا وشرفني عندي في البيت بالليل اه الحمد لله فسال عليا وجا قاعد معايا وشرفني وه- وانا سعدت به كثيرا طبعا يعني واجب و- علينا يا عم الشيخ ابراهيم طبعا لا والله انت محترم وجزاك الله خيرا ربنا وانت يكرمك.
منور يا حبيبي الله يبارك فيك يا عم الشيخ ورفع الله ابراهيم قدرك يا رب جمعا يا رب وكده جمعا بارك الله فيك ونسمع عنك يا رب كل خير يا رب وانت كذلك اخواننا ان شاء الله جميعا يا رب يا حبيبي نشوفك بخير دايما ان شاء يا عم الله الشيخ ابراهيم ان شاء منور يا الله حبيبي الله والله يبارك فيك يا مولانا سلامنا لاسرتك والاستاذ محمود الله وكل يسلمك الله يبارك فيك.
حبايبك يا حبيبي وكل إن شاء- سنه وانت طيب ومنور والاستاذ محمد مشرف ومنور الله إن شاء يخليك يا الله، الله حبيبي يبارك منورين يا فيك.
حبايبي إبراهيم.
والله.
الله يخليك يا يبارك حبيبي.
ربنا يجيب خير ودايما يا استاذ محمد كده تشرفنا بالوجوه بالوجوه الجميله ال- وانت منهم يا ان مولانا شاء الله وانت الله منهم يخليك.
طبعا يا عم الشيخ ابراهيم يعني.
عفوا يا حبيبي طبعاً، عفوا طبعاً.
يا حبيبي طبعاً.
ربنا يبارك فيك وانا خادم لكم العفو يا مولانا الله جزاكم يخليك.
الله خيرا يا استاذ محمد وبارك الله فيكم وبارك في الق- في القناه وبارك في الشيخ محمد وبارك في الاستاذ محمود وبارك فيكم جميعا يا رب الله يخليك وبارك عاش يا فيك حبيبي نشوفكم بخير إن شاء شكرا يا الله.
مولانا شكرا يا شكرا يا شيخ حبيبي الله الله يخليك يستر، معاك السلام.
القارئ الشيخ ابراهيم المسلمي شكرا جزيلا آه، اخويا الحبيب الباشمهندس منير السلام عليكم أحبك الله يا أستاذ محمد بتسعدني بمداخلاتك الله والله يسعدك دنيا وآخرة وذلك أنا هاخد منك جايزة حلوة بس بعد ما أكمل الكلمتين جعلنا الله وإياكم من أهل القرآن يا رب.
الذين هم أهله وخاصته يا بختهم يا رب.
ربنا يجعلنا منهم إن شاء الله أنت اللهم الضيف آمين.
الكريم اللهم آمين.
وطلب اللي بطلبه منك كل مرة الدواء والشفاء والنجاة والنصر والفلاح يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا في آخر الحلقة أيوة.
للشيخ الطيب وجزاك الله كل خير الله يكرمك ويخليك وبارك فيك يا رب الله يخليك آه، يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا لمده ثلاث دقائق ان شاء الله حاضر علشان عندنا فاصل ان شاء الله باذن الله اتفضل يا مولانا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم للتعليم إن شاء الله الله الله الله الله
هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور الله الله للتعليم إن شاء الله
وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام
الله
يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم الله الله الله الله ما شاء الله
هو الذي يصلي عليكم الله
هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما
الله الله الله لا سمعني سمعني سمعني تاني سمعني تاني الله يكرمك
يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا الله لا إله إلا الله
وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم الله
هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما الله الله يفتح عليك ايه ده ده تلاوة من الجنة دي ان شاء الله الله اللهم صل على النبي الله تحيتهم يوم يلقونه سلام
الله ان شاء الله
تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يفتح عليك صدق الله العظيم الله شايف القرآن حلو ازاي يا ريت يعني يقعدوا يتكلموا معانا ويسمعوا قرآن ويسمعونا كده ربنا يهديهم يعني انت شايف يعني ال- ال- ال- قراءة القرآن جميلة ازاي وبتشرح القلب كده وبتشرح الصدر ما شاء الله خاصة يعني من صوت كده عز ربنا يبارك فيك يا حبيبي انا كان عندي آه، سؤال آه، ان شاء الله على فكرة آه، يعني حضرني شيء بإذن الله تعالى آه، انت معانا الحلقة الجاية ان شاء الله بإذن الله شاء آه، ان شاء الله باذن الله انا يعني ايه بطلب منك اهو يعني قدام الناس باذن الله تعالى لانه يعني احنا فخورين بيك آه، طيب قبل السؤال هناخد كده فاصل ونكمل مع حضرتك ان شاء الله ال- الوقت بقى هنبقى ممتد معانا اكتر من حلقه ان شاء الله باذن الله آه، ناخد فاصل ونكمل مع آه، مولانا آه، فضيله القارئ الشيخ طه النعماني القارئ المشهور بالاذاعه والتلفزيون وعضو نقابه القراء بجمهوريه مصر العربيه وقارئ مصر والعالم العربي والاسلامي
أوسكار تي في شوب دائما نقبل التحدي مجموعة حنين للعناية الكاملة بالشعر السبق الفريد من نوعه للعالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي أكيد كلنا حنين لشعر صحي معافى من كل المشاكل مجموعة حنين انتصار الطبيعة على الكيماويات الضارة للشعر مجموعة حنين تحتوي على زيت حنين أول منتج طبيعي يحتوي على خلاصات طبيعية ليعطي للشعر نضارة فائقة العناية بالشعر للوصول للحلم الجميل ده لازم تكون عناية طبية متكاملة لوشن سبراي حنين يساعد على علاج جميع مشاكل الشعر ويغذيه ويمنع التقصف والتصاقم ويعطي للشعر حيوية ولمعانا أكيد تحقيق للحنين الجميل اللي جوانا لشعر صحي معافى من كل المشاكل شامبو حنين شامبو طبيعي يقوي الشعر من جذوره حتى نهاية أطرافه ويمنع التساقط والتقصف ويزيد من حيويته وتألقه استخدام الكرياتين للشعر الطريقة الطبية الوحيدة المعترف بيها هي استخدامه كحمام كريم حمام كريم حنين ليغذي الشعر التغذية السليمة لتساعد على نمو أفضل فعلا إنه انفراد ونقبل التحدي وده هو دور طب الأعشاب علشان نقدر نحقق الحلم الجميل اللي بنسبق إليه مجموعة حنين عناية قوة ولمعان غذاء مثالي لكل أنواع الشعر مجموعة حنين من الطبيعة استخلصناه ولأجل شعرك صنعناه وداعا للشعر التالف والمجهد وأهلا بلمسة الحرير مجموعة حنين لملمس شعر له حنين مجموعة حنين نقبل التحدي المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية فقط 249 جنيه زائد مصاريف الشحن اتصل نصلك أينما كنت 011 خمس اتنينات 156 011 خمس خمسات 437 أو 25 25 55 44 ومن المغرب تليفون رقم 05 22 20 42 40 ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك أوسكار تي في شوب دائما نقبل التحدي مجموعة حنين للعناية الكاملة بالشعر السبق الفريد من نوعه للعالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي أكيد كلنا حنين لشعر صحي معافى من كل المشاكل مجموعة حنين انتصار الطبيعة على الكيماويات الضارة للشعر مجموعة حنين تحتوي على زيت حنين أول منتج طبيعي يحتوي على خلاصات طبيعية ليعطي للشعر نضارة فائقة العناية بالشعر للوصول للحلم الجميل ده لازم تكون عناية طبية متكاملة لوشن سبراي حنين يساعد على علاج جميع مشاكل الشعر ويغذيه ويمنع التقصف والتصاقم ويعطي للشعر حيوية ولمعانا أكيد تحقيق للحنين الجميل اللي جوانا لشعر صحي معافى من كل المشاكل شامبو حنين شامبو طبيعي يقوي الشعر من جذوره حتى نهاية أطرافه ويمنع التساقط والتقصف ويزيد من حيويته وتألقه استخدام الكرياتين للشعر الطريقة الطبية الوحيدة المعترف بيها هي استخدامه كحمام كريم حمام كريم حنين ليغذي الشعر التغذية السليمة لتساعد على نمو أفضل فعلا إنه انفراد ونقبل التحدي وده هو دور طب الأعشاب علشان نقدر نحقق الحلم الجميل اللي بنسبق إليه مجموعة حنين عناية قوة ولمعان غذاء مثالي لكل أنواع الشعر مجموعة حنين من الطبيعة استخلصناه ولأجل شعر شعرك صنعناه وداعا للشعر التالف والمجهد وأهلا بلمسة الحرير مجموعة حنين لملمس شعر له حنين مجموعة حنين نقبل التحدي المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية فقط 249 جنيه زائد مصاريف الشحن اتصل نصلك أينما كنت 011 خمس اتنينات 156 011 خمس خمسات 437 أو 25 25 55 44 ومن المغرب تليفون رقم 05 22 20 42 40 ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المراد في لبلدك أو لأقرب دولة لك
اهلا وسهلا بحضراتكم مرة اخرى في اعلام الامة ومعانا الشاب الجميل القارئ المحترم المحبوب لدى الجميع قارئ الاذاعه والتلفزيون وقارئ مصر والعالم العربي والاسلامي اللي مشرفنا دايما فضيله القارئ الشيخ طه النعماني اهلا وسهلا بيك مره اخرى اهلا يا فندم اهلا ربنا بيك يكرمك يا أستاذ.
منور يا حبيبي الله يبارك فيك آه، شيخ طه انا يعني كان عندي سؤال في خاص برضه بحياتك وانا الحقيقه اسئلتي بتبقى للناس يعني علشان آه، يبقى انا قدامي آه، شاب وحافظ القران وناجح فانا آه، بقدم للناس نموذج ناجح علشان يقتدى بيه قدامنا شباب دلوقتي حافظين قرآن ما شاء الله وقدامنا آه، مصر مليانة وولادة ما شاء الله آه، فبرضه من ضمن الأمور التربوية أكيد حد اكتشف الشيخ طه يعني م- من البداية من الصغر وانت عندك يمكن خمس سنين وبتدندن أو بتغني أو هو اول حاجه يعني كانت ما كانت بتغني طابور طبعا المدرسه يعني مم، طابور المدرسة آه، طابور المعهد الصبح اللي هو معهد الديني اه اللي هو الطابور مم.
المدرسي في الصبح يعني انت تعليمك أزهري من اه الأول ازهري من مم.
الاول اه من الابتدائيه الازهريه يعني ما شاء هو الله.
اول شيء المعهد عندنا في القريه مم.
كان اول دفعه الدفعه بتاعتي كويس اه يعني الكلام ده كان من زمان يعني في اوائل الثمانينات كده كويس ف يعني لج- جيت لما كنت بقعد في الفصل كده يعني ايه اعمل زي يعني مش شغال شريط مثلا شريط للشيخ عبد الباسط شريط للشيخ الطبلاوي شريط للشيخ الصياد مش عارف ايه فاقعد احاول اعمل زيهم اه الشيخ المنشاوي مم.
في الطابور ف- في ال- في الفصل ف- فعند كان عندنا المدرسين يقول طب اطلع اقرا بقى في الايه في الاذاعه المدرسيه كويس فكنت اطلع اقرا كده يعني برضه ما اعرفش حاجه يعني بقول بالفطره كده مم، تمام اللي اعرف مثلا إن- ما- ما- مفيش أحكام مفيش آه، آه، لسه يعني مفيش لا- لا لسه أحكام ولا- طفل آه، صغير غير آه، ناضج يعني يعني اكتشاف موهبه فقط يعني موهبة فقط اكتشاف آه.
ملكه ليس الا مين الأستاذ بقى نذكر اسمه كده عايش ولا لا, ال- لا، هو ال- ال- اللي قال لك بقى قال لك تعالى مثلا لو أخذ يا واد يا طه علشان تقرا هنا هو كان رحمه الله عليه الشيخ محمد ابراهيم المنياوي ده كان من عندنا من الفيوم مم.
آه، الراجل ده رحمه الله عليه كان كان يقرا القران كنت تحس ان انه س- ان يعني زي الشيخ رفعت والناس دي تحس ان هو بيسبح فيك في السماء الله الله الله اه فعلا
ده اكتشفك بقى اه وقال لك ده كده.
ده لما لما هو كان بيسهر عندنا في رمضان في ال- في, في السهره الرمضانيه اللي الشيخ بيجي بعد ال- صلاه القيام ويقرا بقى حتى السحور و- وكده فكنت اقعد معاه يعني انا عارف يعني آه. انت طبعا مستحي تقول انا عارف ان انتوا بيت يعني اصيل و ربنا يبارك فيك.
بيت ثري ما شاء الله عليكم يعني نحن نعلم هذا الله عنكم عز وجل ربنا يزيدكم هو يا كنت رب.
اقعد اقرا معاه بقى يعني مم.
كان يديني الميكروفون كده اقعد ايه اقرا ويقول لي حلو لا كويس طب مش يعني وكده يعني ف فالحمد لله هو ج- لما اكتشف قال لي والدي قال له على فكره ده ما ينفعش يكمل في الازهر العادي يعني اللي هو ما- لازم يدرس قراءات واحكام هنكمل الكلام الجميل بتاعك يعني ان شاء الله بس ناخد برضو ش... يعني حبايبك بقى مش عايزين نحرمهم منك الله يبارك فيك اه وانت معانا ان شاء الله اكتر من حلقه باذن الله تعالى الاستاذ طه من دمياط السلام عليكم طيب كمل كمل ان شاء الله يعني ايه حاول تاني ان شاء الله باذن الله آه، مولانا آه، ف- فقال لك آه، اقرا و- وقال لي والدك يعني ما آه، قال ينفعش له- ان قال له هو ده, ده لازم مم.
يدخل معهد القراءات ويدرس احكام على شيخ مم، كويس فوالدي ما يعني بصراحة رحمة الله عليه أيضا وما ما تواناش إن هو يعني راح على طول قدم لي معهد القراءات كنت أصغر سن هناك يعني اكيد اكيد عندك كام سنه تسع عندي- سنين عندي برضه 10 سنين يعني او 10 سنين 11 ب- سنة.
بعد ما حفظت على طول اه 11 سنة يعني ما شاء بعد الله.
الابتدائية الأزهرية فلما رحت يا عم أنت جاي تقدم لي في معهد القراءات ده يعمل إيه؟ يعني صغير صغير خالص آه طفل يعني للشيخ رحمه الله عليه الشيخ حسن عبد المطلب الشيخ حسن عبد المطلب ده يعني كان دفعه الشيخ رزق خليل حبه يا سلام اه هو هو هو صهر الشيخ اللهوني الشيخ مصطفى اللهوني الشيخ مصطفى آه.
نعم آه فكان يعني هو اول ما لقاتي بالشيخ اللهوني كانت هناك برضه طيب بيروح عند الشيخ نرجع لحبايبك بقى يعني ماشي ماشي اتفضل الاستاذ محمد السلام عليكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عليكم السلام ورحمه الله وبركاته محمد ناصر بن اسيوط اهلا اهلا وسهلا اهلا بيك احييك يا استاذ محمد واحييك ضيوفك الكرام ودايما بتجيب لنا نجوم بتتلألأ في دوله التلاوه يعني الحمد لله ومعاك يعني عم الشيخ طه احب اسلم عليه من الاصوات معاك اهو معاك دوله التلاوه معاك الشيخ طه محمد ازيك يا عم الشيخ طه الله يكرمك الله يبارك فيك اخبار صحتك وحشنا والله ربنا يكرمك يعني ان شاء الله نلتقي بيك بكره ان شاء الله على لقاء بكره على لقاء بكره ان شاء الله في الامسيه ان شاء الله باذن الله ان شاء الله وربنا يوفقك دايما كده يا رب يا رب الوعاده في دوله التلاوه بنتمنى لكم التوفيق دايما ان شاء الله يا رب ربنا يكرمك يا استاذ محمد ويكثر من امثالك يا رب ان شاء الله وربنا يجازيك خيرا وشاكر استاذ محمد على ضيوف الكرام العفو العفو يا حبيبي العفو العفو احنا بنحب اهل القران جميعا شكرا جزيلا بارك الله فيك الاستاذ احمد السلام عليكم السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا برحب بفضيله القارئ العبقري فضيله الشيخ طه اه صحيح والله آه لسه الشيخ طه والله مخلص مع الشيخ اسماعيل الطنطاوي بقى لسه مصيف الحسين الشيخ اسماعيل الطنطاوي حاليا قلت له يا شيخ اسماعيل افتح قناه الرحمه عشان نستمتع بشيخنا واستاذنا الله يبارك فيك وفي الشيخ اسماعيل استاذنا وشيخنا الكبير يا محمد والله احد الاخوه راى رؤيا واقسم لي بالله تبلغها الاستاذ محمد السجيني نعم قال لي والله انا داخل المسجد اصلي الفجر ورأيت قارئ يقرأ القرآن فبقول له من هذا القارئ قال والله إنه سيدنا الشيخ أحمد أبو المعاص الله رحمة الله عليه ففي حاجة غريبة من الإذاعة القرآن الكريم كان في برنامج مسابقة بتعرضها في الإذاعة كانوا يبدأوا بسيدنا الشيخ أحمد أبو المعاص بيقرأ قول الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن نعم الشيخ سيدنا الشيخ أحمد أبو المعاص والله يا أستاذ محمد لم أرى إبداع بهذا الإبداع إلى الآن في حاجة غريبة الشيخ بقى يعني عيشنا مع سيدنا الشيخ احمد ابو المعاطي يقول لنا السر في في, في هذا الاتقان وهذا الصوت الجميل وهذا حاضر حاضر الشقاء عايشنا واتمنى ان شاء الله يبقى في حلقه فيها عدد من القراء امثال الشيخ الطاروسي وامثال سيدنا الشيخ اسماعيل الطنطاوي حاضر حاضر ان شاء الله حاضر حاضر شط عمرك حاضر هنسال يعني مولانا في كل حاجه ان شاء الله الاستاذ سعيد من المنوفيه السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم محمد السلام حبيب قلبي الله يكرمك الله يخليك حي الله صاحب الوجه الأبيض يا أستاذ محمد السجين الحمد لله رب العالمين حبيب قلبي والله مشتاقين لك يا أستاذ محمد في أم خنان وسط النفية إن شاء الله يا حبيب بإذن الله زيارة حبيب قلبي الله يبارك في عمرك نزوركم بإذن الله يا شيخ سعيد إن شاء الله وسلم على صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ طه النعماني صاحب الصوت الجميل والله كلما استمعت إلى صوتي والله العظيم شاب من شباب القراء ما شاء الله اسال الله يبارك فيه ويجعله من العلماء الربانيين واسال الله يلبس والديه تاج الوقار امين يا رب وان يحشرنا واياه في شك جميعا يا رب ان شاء الله بارك الله فيك يا استاذ سعيد شكرا على المداخله وان شاء الله نزوركم باذن الله تعالى اعتقد انه ما دام حامد من السعوديه يبقى اعتقد حامد احمد ابو المعاطي اعتقد يعني فاكيد يعني اكيد استاذ حامد احمد احمد مش كده ابو المعاطي
ان شاء الله السلام عليكم اه اه اه صح ابن مولانا الشيخ احمد ابن مولانا الشيخ احمد اه ما شاء الله ما شاء الله السلام عليكم يا استاذ حامد عليكم السلام يا استاذ محمد ازيك يا حبيبي عامل ايه كل سنه وحضرتك طيب وضيفك الكريم العزيز الله يبارك فيك يعني ما شاء الله عليه ربنا يبارك له يا رب الله يبارك فيك يا استاذ حامد وبنحييكوا على المجهود الجميل ده وعلى استضافتك للاعلام لان دول اهل الله وخاصته ربنا يجعلنا منهم يا رب فدول افضل اهل الارض حفظت كتاب الله ربنا يجعلنا منهم يا رب اشرنا معهم يا رب ان شاء الله وسلمت كتير على الشيخ طه وربنا يزيده يا رب الله يسلمك يا استاذ حامد ربنا يكرمك و... ويرحم شيخنا واستاذنا الوالد رحمه الله يخليك. عليه مولانا الشيخ احمد ابو معاطي
الله يخليك يا استاذ طه ربنا يبارك فيك يا رب وكل عام وانتم بخير بمناسبه شهر رمضان يا استاذنا ربنا يكرمك ربنا يعيده على الامه الاسلاميه بخير بخير ان شاء الله يا حبيبي وربنا يجيبك بالف سلامه ان شاء الله شكرا شكرا جزيلا بارك الله فيك اللي الناس عايزه تسمعك الناس عايزه تسمعك ف... فنسمع كده حاجه جميله من الشيخ طه نعمان اتفضل يا مولانا
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ
من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب
الله الله
ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود
الله ان شاء الله
وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب الله الله يفتح لك شطان الله يفتح لك يا حبيبي
هذا ما توعدون هذا ما توعدون
الله الله
هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام الله الله يفتح عليك ان شاء الله ان شاء الله ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود
نعم
لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد صدق الله العظيم
الله الله يلا يعني حي... ده حضرتك بتدينا كام ايه كده ايه بتشوقنا علشان نسمع كمان يعني ربنا يزيدك يا حبيبي يبارك لك يا رب آه، مولانا في في معهد القراءات آه، اكيد طبعا ظهرت اكتر بقى يعني يعني موهبتك ظهرت اكتر بقى في معهد القراءات اكيد مم. كبرت طبعاً.
بقى شويه و...
آه، طبعا لما لما بدات دراسه الاحكام لا- لما رحت للشيخ حسن آه، رحمه الله عليه الشيخ حسن يعني زي ما قلت لحضرتك كان دفعه الشيخ رزق آه، كان حب.
حاجه اه الله يرحمه والشيخ عبد جميعاً.
الحكيم عبد اللطيف نعم.
بارك الله فيه الله يرحمه جميعاً.
آه، حتى من المفارقات الجميله كنت بسجل في مره في قناه في قناه آه، الفجر فالشيخ عبد الحكيم هو اللي كان بيراقب ال- التلاوة.
التلاوه آه، فلما سمعني بيقول لي خد يا ولد تعالى قلت له نعم يا مولانا قال لي انت دارس احكام على مين؟
اه قلت له على الشيخ حسن عبد المطلب قال آه، سجلوا له ما حدش يراجع له يا الله من, يا ث- سلام من ثقته في, في الشيخ رحمه الله يا عليه سلام الله الله قالوا سجلوا له ما حدش يراجع له انا واثق ان ده وبفضل الله يعني حتى آه، تسجيلات الاذاعه لما اروح ما كنت بروح اسجل ما كنتش باخد حد مم، ما شاء بروح انا الله لوحدي كده الاستوديو مع انا وال, وال... ال- والمسجل المهندس- الصوت آه، يعني.
المهندس اللي هو بيسجل مم.
وخلاص ما تعجبنيش اقول لا عيدها تاني اه انت انت اللي بتقول انا براجع بنفسك.
نفسي آه، انا براجع بتراجع نفسي.
نفسك اه اه اقول له عيد لي دي تاني عشان لو الشيخ سمعها هيلاقي مثلا ايه المد العرض ده مش هيبقى هيبقى طويل شويه لا الغنه دي هتبقى مش عارف ايه نعم فكنت فبفضل الله يعني جميع الاربعه اللي سجلتها والانصاص اللي هي في في بدايه في البدايه اه التسجيلات اه بفضل الله ما عودش منها حاجه يا سلام، كلها ما شاء نجحت الله.
من اول مره انت مقبول ان شاء الحمد الله لله عليك.
رب العالمين. الحمد آه، لله.
مولانا في آه، آه، قارئ شاب برضه وله مدرسة تانية آه، يعني مدرسة الشيخ سيد سعيد اه الشيخ سيد آه، وهو استاذنا شاب.
وشيخنا الله طبعا يكرمك، الله العمده يكرمك.
بتاعنا آه، ده طبعا طبعا طبعا عم الشيخ سيد آه، عايز اسلم عليك دلوقتي شيخ آه، حسام آه، السلام أهلاً عليكم وسهلا
وبركاته اهلا بيك شيخ حسام محمد الله يخليك يا حبيبي اهلا بيك الله يبارك فيك أهلاً الله وسهلاً.
حضرتك طيب كل سنه وانت طيب يا حسام اهلا بيك الله يبارك فيك طبعا بحب ارحب بفضيله الشيخ الكبير الشيخ طه النعمان ربنا يبارك فيك يا شيخ عصام ازيك يا حضرتك ازي حضرتك يا شيخ طه؟
الله يبارك فيك الحمد لله في نعمه وفضل الحمد لله رب العالمين الله يبارك فيك ويزيدك يا رب يا رب شيخ جمع عصام انا عندي اقتراح اتفضل ما تجيب للشيخ طه كده جواب كده من الجوابات الحلوه بتاعتك جواب اه واحد سمعنا كده جواب لعم الشيخ سيد كده آه.
خير ان شاء الله إن شاء جواب الله، كده إن للشيخ شاء الله، سيد كده.
ربنا يفتح عليك يا رب
وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما بارك الله الله- فيك يا شيخ الله- الله.
عصام بارك يفتح الله عليك فيك.
يا شيخ عصام.
الله يصلح حالك شكرا جزيلا الله.
بارك الله فيك الشيخ عصام ان شاء الله الاستاذ احمد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا ازيك يا شيخ محمد الله يبارك فيك اقول لك يا شيخ محمد مقدمة سريعة يعني احبك اتفضل.
يا محمد احبك لا تفسير لصبوتي افسر ماذا والهوى لا يفسر سامعني سامع حضرتك والله مستمتع يا اهلا وسهلا بيك مستمتع والله الله يكرمك الله احنا من يخليك من محب القرآن ومن محب الحمد لله.
المشايخ ويعني طول حياتنا أنا عمري 55 سنة منها وقول 35 مع المشايخ والقراء ما شاء الله ما شاء الله لكن اود ان اوصي حضرتك بوصية يعني طبعا اتفضل تحت امرك إلا زي حضرتك ما بتحيي التراث القديم والماضي والمشايخ العظام والمدارس القديمة آه، وتدور على المدارس الجديدة أتمنى أن حضرتك تبحثينا عن المدارس الجديدة وتدعمها ويكون فيه دعم مباشر لها نعم الأصوات الملكات الجديدة و... وأتمنى أيضا أن حضرتك لو تتكرم بعمل كتاب يحتوي المدارس القديمة زي الشيخ طه الفشني حاضر والشيخ محمد صديق المنشاوي والشيخ مصطفى اسماعيل والشيخ محمود الحصري وتدينا نبذة عن كل م- واحد منهم ولو كان ده في سي دي مثلا وكتاب م- مكتوب مصور حاضر.
يعني وفي كتاب- تمليك كان عند في الله سبحانه كتاب- وتعالى صدقة جارية إلى يوم كتاب اعلام التلاوه في القرن آه.
العشرين في يعني يا في ريت والله أنا بصراحة أنا أنا أصلا مغترب من من مصر هي 25 سنة بره اه اتابع بس ال- المقرئين على النت و- وادعو للاخ ال- ال- الضيف اللي مع حضرتك الشيخ طه بالتوفيق النعمان والثبات.
ربنا يكرمك الشيخ طه ويا النعمان ريت يسمعنا حاجه مثلا من سوره الحجرات ولا من حاضر.
من, من الايات ال- ال- ال- اللي يتغنى بها كبار القراء في مصر حاضر.
اقول لك من الشاكرين يا استاذ محمد الله يخليك الله يخليك يا استاذ مع احمد الف تحت سلامه امرك حبيبي الله يخليك ويبارك فيك آه، انا بس بقول لحضرتك انه يعني احنا خدنا الحمد لله عدد كبير جدا من آه، كبار القراء اللي اللي حضرتك بتقول عليهم شيخ مصطفى اسماعيل آه، الشيخ الحصري الشيخ رفعت الشيخ البنا الشيخ عبد الباسط الشيخ شكري البرعي الشيخ حمد الزامل الشيخ حسان مش عايز يعني اعد آه، خدنا ال- ال- الرعيل او الجيل الاول وايضا لسه فيهم يعني لسه قدامنا ما خدناش الشيخ الصياد ما خدناش آه، الشيخ الليثي و- آه، يعني في في آه، مجموعه اخرى يا رب طولة العمر يا رب ان شاء الله كده اللي طيب ن- اكمل حضرتك آه، ام عامر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته بارك الله فيك يا أهلا أستاذ وسهلا.
محمد وبارك الله في ضيفك الكريم الشيخ الفاضل الشيخ طه شطار نعم جزاك الله خيرا ويعني إن سمحت لي أن أطوف مع الشيخ في ما- ما بين الآيات التي قرأها أو تلاها في ال- ال- التلاوة الأولى وبين تلاوته الأخيرة فإن كانت في دعوتي الأولى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين الآيات إن كان فيها هذا المنهج والعقيدة لكل مسلم فإن الآيات التي تلاها في سورة الأحزاب يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وكأن في هذه السبيل في إتيان هذا المنهج بذكر الله وأن النجاة في ذكر الله سبحانه وتعالى نعم.
ثم ال- ال- الأخ الفاضل الذي تلا آه، وعباد الرحمن آه، أجد هذه الصفة تسير على كل قراء ال- ال- الكتاب الله ومنهم الشيخ الفاضل الشيخ آه، طه النعمان.
النعمان نعم بارك الله فيك يا أم عامر شكرا جزيلا كل بيحبك ما شاء الله الحمد ال- لله الحمد لله اختي من السعوديه الاخت ام عامر آه، قدامي ثلاث دقائق آه، نسمع تلاوه نختم بيها ان شاء الله باذن الله ان شاء الله باذن الله اتفضل
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا
يا سلام الله الله الله الله الله
واذكر اسم ربك واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فسبحه ليلا طويلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا
الله
فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا صدق الله العظيم صدق الله العظيم انا يعني مش عايز اسيبك والله ربنا بس يسلمك.
الوقت بقى نعمل ايه يعني تصور ان احنا كده بقالنا ساعه معاك فاتت كانها ثواني ما الحمد شاء لله الله بفضل الله عز وجل ربنا يا رب يكثر من امثالك ويزيدك كده ادبا وتواضعا وقبولا قبولا لدى العباد وقبولا في الملأ الاعلى ان شاء الله شكرا شيخ طه بارك الله فيك واستاذن حضرتك ان تبقى معانا الحلقه الجايه ان شاء الله ان شاء الله ان اراد ربنا باذن الله باذن الله ان شاء تعالى الله شكرا جزيلا بارك الله بارك فيك الله فيك يا استاذ آه، مشاهدينا الأعزاء في ختام هذه الحلقة المباركة من أعلام الأمة آه، لا يسعني إلا أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير للقارئ الشاب آه، طه النعماني قارئ الإذاعة والتلفزيون بجمهورية مصر العربية والعالم العربي والإسلامي وعضو نقابة القراء بجمهورية مصر العربية الذي أمتعنا في هذه الحلقة بصوته آه، الشجي الندي العذب الرقيق الجميل واللي آه، يعني انا آه، تعمدت اجيب في اعلام الامه آه، زي ما قلت لحضراتكم سابقا آه، شاب آه، من آه، شباب القراء الناجحين آه، حتى اعرض قصه نجاح على الجميع ونبين للناس ان هم دول آه، شباب مصر آه، نلقاكم على خير ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته أعلام